السلام عليكم ورحمة الله أحمد الله رب العالمين حمد عباد الشاكرين الذاكرين وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه وخليله اللهم صل وسلم وبارك عليك يا سيدي يا رسول الله صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الدين أما بعد هذا المجيء السادس عز وجل ودرسنا الحادي والثلاثون من دروسنا في شرحنا لشرح احاديث صحيح البخاري من خلال كتاب ابن حجر العسقلاني رضي الله عنه في كتابه العظيم وفكر القويم فتح الباري في شرح صحيح البخاري والذي كما قلنا في الحلقه الاولى او في الدرس الاول ان ابن حجر رضي الله عنه عاش من عمره 25 عاما يعتب على تفسير احاديث البخاري ثم عاش بعدها عشر سنوات بعد 25 وقبل ان يتوفاه الله عز وجل عاش عشر سنوات ينقش فيما كتب فكانما طغى الامام ابن حجر في تفسير شرح صحيح البخاري 35 سنه واحد يقعد عشان يفسر كتاب 35 عام حتى قيل مرة لإمام الحرمين الإمام الجويني رضي الله عنه قيل يا إمام ألا تفسر لنا أحاديث صحيح البخاري بعد إيه؟ بعد ما كان انتقل آه الإمام ابن حجر إلى جوار الله عز وجل بعد وفاته بسنوات طويلة بيقولوا لإمام الحرمين مش ممكن بقى تفسر لنا وتشرح لنا احاديث صحيح البخاري هم عايزين يقولوا يعني بشرح كان يعني فتبسم وقال لا هجرة بعد الفتح كان بيتمسك بالحديث ده وحديث طبعا كان بيتكلم عن الفتح اللي هو فتح الايه؟ فتح الباب يقول يعني ما فيش علم يقال في احاديث صحيح البخاري بعد علم ابن حجر رضي الله عنه وده مقام اهل العلم مع بعض اذا كانوا صادقين اما اذا كان الصدق مش رائد لاي حد اي عمل من اعماله فللاسف الشديد تجد هذا يحقد على ذاك وذاك يحمل ضمينة من ناحية هذا وليست هذه خلق ولا طباع اهل العلم ولعل احد علمائنا الفضلاء اكرمه الله قال لشهوة الفاحشة او الزنا في قلب شاب جامح اهون عندي من ذرة حسد في قلب عالم بل دي مصيبة تبقى كبيرة لما؟ لأن العلماء هم ورثة الأنبياء وقلنا إن زل العالم زل بزلته عالم ولمقام العلم وكما وضحنا في الحلقة الماضية والدرس الماضي من فتنة الفتن فتحدثنا عن فتنة العلم وفتنة الجهل فتنة العلم وفتنة الجهل وقال أحد علمائنا وحكمائنا ألا ليس الرفية فقد دار ولا تاف تموت ولا بعير ولكن الرزية فقد حر يموت بموته خلق كثير قضية مش ان بيت يتهد وقصه بيه قضية ان عالم يموت وقلنا موت العالم بحاجتين اما بان يموت موتا حقيقيا او ان يموت موتا حكميا موت الحكمي ان يعيش في الحياة ولكن يمنع من ان يتكلم ويعلم الناس العلم ولا يبقى بين الناس الا جهال يفتون الناس فيضلون ويضلون فاللهم اعد العلماء المبعدين الى مريديهم يا رب العالمين حتى تسير مسيرة العلم ومسيرة المتعلمين الى ما تحب وترضى يا اكرم الاكرمين علمنا ما جهلنا ذكرنا ما نسينا اجعل خير اعمالنا خواتمها وخير ايامنا يوم ان نلقاك اللهم اجعل هذا خالصا لوجهك الكريم من القائل ومن المستمع اللهم ثقل به موازيننا ألهمنا به صوابنا لقنا به حجتنا اللهم ضيق به يوم القيامة وجوهنا اجعلنا من الذين يأخذون كتابهم بأيمانهم ولا يأخذونها بشمائلهم أو من وراء ظهورهم ثبت أقدامنا على الصراط يوم تزل الأقدام اللهم فك كرب المكروبين سل دين المدينين ارحم أمواتنا وأموات المسلمين اشف مرضانا ومرضى المسلمين اللهم فك كرب المكروبين فك أسر المأسورين اللهم فك أسر المأسورين اللهم انصر إخواننا المجاهدين اللهم انصرهم على أعدائك وأعدائنا يا رب العالمين اللهم تكفل الطبيعة من حول إخواننا الفلسطينيين المبعدين بخير الحدود يا رب العالمين اللهم تكفل البرد من حولهم يا أكرم الأكرمين اجعل البرد سلاما عليهم يا رب العالمين يا من تقول للشيء كن فيكون انصر الإسلام وأعز المسلمين وأهلك الكفرة أعداء الدين وتوفنا على الإسلام يا أكرم الأكرمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم يا رب تسليما كثيرا توقفنا عند الحديث عن الفتن في الاثنين الماضي عند فتنة الولد فتنة الأهل فتنة الدنيا فتنة الزوجة وتحدثنا عن أو توقفنا عند فتنة العلم وفتنة الجهل إيه فتنة العلم وفتنة الجهل؟ لندخل بعد ذلك إلى فتنة المحيا وفتنة الممات فتنة الخمر فتنة الشهوات فتنة الشبهات فتنة المسيح الدجال اللهم نقنا الفتن ما ظهر منها وما بطن يا رب العالمين اولا صنفان من الناس اذا صلح صلح المجتمع كله وان فسد فسد المجتمع كله الامراء والعلماء لان الامام ابو حامد الغزالي رضي الله عنه كان يخاطب العلماء ويقول يا علماء الدين يا ملح البلد من يصلح الملح اذا الملح فسد اذا العالم هو اللي فسد او الملح هو اذا كان العالم هو الملح والملح باظ الملح فسد مين يصلح الملح؟ حد العيش ولذلك على العلماء مسؤوليه ولا يدعي مدعي ان الامانه متحمله على الامراء والعلماء لا ابدا وحملها علينا جميعا كي نحمل هم الاسلام جميعا لابد لان كلنا نحمل هم الاسلام انا اتوقف النهارده في بدايه الدرس وانا بتحدث عن فتنه العلم وفتنه الجهل عشان نشوف دور العلماء مع الامراء في صدر الاسلام في عصر الدوله الامويه وفي عصر الدوله العباسيه عشان نشوف كيف كان العارف وكيف كان الامير وكيف كانت الرعيه لان الرعيه اذا تركها الع- الامير واذا تركها العالم فاين تذهب؟ اين تذهب؟ نصرف فين؟ اذا لم تجد الامن عند الحاكم فتجده عند العالم بنفس علمه وفي قوته وفي صدقه وعدم نفاقه فان لم تجده لا هنا ولا هناك فلا تعب على الغوغاء او على الناس اللي مش عارفين لا كتاب ولا سنه ولا حلال ولا حرام ان يخوضوا وان يعرفوا بما لا يعرفوا وان يضلوا ويضلوا اناسيه كثيره. النهارده ان شاء الله هنشوف كيف كان يعظ بعضهم بعضا ازاي واحد يوعظ اخوه بس ايه حتى وان كانت النصيحه قاطعه لابد ان تكون صادقه مفيش نصيحه صادقه الا وبفضل الله تؤتي اثرها قال عمر بن ابي ذر رضي الله عنهما يا ابتي ارى الناس يتحدثون فلا يبكي احد واراك تتحدث فيبكي الناس قال يا بني ليست النائحة كالفتنة النائحة ال- ال- المستأجرة بالفلوس عشان تعيط بتعيط بالايه؟ بالفلوس كل ما تزيد الفلوس كل ما ايه؟ تبقى عياطها لكن السكنة اللي ابنها مات كيف بكاؤها؟ كيف حزنها؟ ده حزن حقيقي فاللي بيحمل هم الدعوة هو ده اللي ايه؟ اللي بي- بيستفيد الناس ويفيد لكن اللي ما بيحسش هم الدعوة ويدعو انها مهنة او وظيفة لا نقول دائما لكل عالم ولكل زميل في حق الدعوة ولكم جميعا لا تعطوا الدين ولا الدعوة فضول أوقاتكم أعطوها كل أوقاتكم يبارك الله لكم في أعماركم وفي زوجاتكم وفي أبنائكم وفي أموالكم لأن القضية مش قضية حسابات وتضيع أوقات أبدا ولا قضية خوف انني اعيب على كثير من السائرين في الطريق من ابنائنا ومن بناتنا لخوفهم في ايام معينه عندما يشتد الامر ويشتد الكرب والامور تصير صعبه تجد كل خاف بدا يبطل دور سعيد اللي بيحلف الناحيه اللي بتقلع عن الحجاب ليه؟ لما؟ هذه فتن هذه فتن ودي فتن المحيا كانت الفتن وده اكثر موضوع من موضوعات صحيح البخاري الحديث عن الفتن التي نبه عنها وحذر منها الصادق المعصوم صلى الله عليه وسلم بما اراه الله آه، الفتن تتساقط عليه على بلادكم تساقط المطر طب نتقيها ازاي يا رسول الله؟ قال بتقوى الله الفتنه لا ت- لا تتقى الاسحار ابدا ابدا حدث من ضرورات تروح المحظورات الكلام ده كلام القيدين لا انما عليك الا تحل حراما ولا تحرم حلالا الحلال حلال في كتاب الله الى يوم القيامه والحرام حرام في كتاب الله الى يوم القيامه راينا ابا الحسن الزاهد رضي الله عنه عندما يعني اغلق على ابن قولوس النصيحه واراد ابن قولوس ان ينتقم من هذا العالم كما ينتقم كثير من الجبابره على مر التاريخ من اهل العلم فجوعوا اسدا عند ال... عند ابن قولوس حاكم الدوله القولونيه في مصر وامام جمع من الناس وبعد ايام ثلاثه لم يحكل الاسد فيها شيئا اطلقوه على الرجل من قفصه طلعوا فتحوا باب القفص والاسد جاي يجري على ابي الحسن الزاهد رضي الله عنه والرجل واقف ثابت في مكانه لا يتبعثر فاذا بالاسد ياتي عند اقدام ابي الحسن الزاهد ويطفئ راسه ويمصص ذيله يحرك ليه ابي الحسن فاقترب النبولون للعالم وقال ابا الحسن استحلفك بالله فيما كنت تفكر والاسد قادم عليك قال كنت اقول في نفسي شعر الاسد لعاب الاسد يعني لعاب الاسد شعر الاسد طاهر ام نجس هذا ما كنت افكر فيه دي قوة من الله سبحانه وتعالى يعطيها لمن يحب ومن يرضى من عباده. فأنا عايز دروس العلم دايما عندك عقيدة وقوة. ليه بس؟ لأن النهارده مثلا معلومة انت قاعد راكن على عمود او انا راكن على الكنبه اللي انا قاعد عليها دي صح فالظهر ده انا خلاص يبقى لو طلعت ظهر كده ساعة لورا لو ظهر ده اتشال من ورايا خلاص اقع صح ولا لا؟ خلاص لا ولله المثل الاعلى كيف وظهرك الله رب العالمين؟ ازاي؟ ازاي تخاف وانت ظهرك رب العباد؟ ها؟ الجأت والجأت وجهي اليه كنا حد- شرحنا في الجمعه الحديث اهو والجأت وجهي إليه. والجأت ظهري إليك وأسلمت نفسي إليك رهبة ورهبة منك إليك لا ملجأ ولا منجا منك إلا إليك خلاص يبقى أنت الحول والصوت بتتركه لمن؟ لصاحب الحول والصول سبحانه ويستمر بعد الحول والصول خلاص يعني الله عز وجل يختار لك الأمور بعدها خلاص اللهم اجعلنا من أهل الصدق يا رب العالمين احنا نشوف شوية خمس وصايا ونصائح لا بد في النصيحة الصدق أولا مش يكون قصدك أنك تستهزئ باللي قدامك ولا قصدك أنك تنقص من شأنه ولا قصدك أنك تتكبر عليه ولا قصدك أن تظهر علمك وتظهر له جهلك أبدا ومجرد أنك قاصد في النصيحة لك فاعلم أنه صاحب فضل عليك ازاي؟ أنا أكرر دائما ان المجتمع بالنسبه على الاقل يعني المريدين اللي بيحضروا ليا و- وبأترك بحضورهم وهذه الوجوه الم- المؤمنة والقلوب المخبتة التي لا أزكيها على الله عز وجل أنتم أصحاب فضل على الكلمة لأنكم تتركون أنفسكم لأزرع فيها خيرا كم من أناس يترك بعضهم لبعضهم أنفسهم سيزرعون سيزرعوا فيها شرا لكن كفاكم فخرا أو كفا كفى شرفا لي على الاقل ان ان تتركوا لي انفسكم يعني ل- لازرع فيكم خيرا ودايما حديثي اليكم حديث اخ ناصح شفيق متعلم لاخوه علماء في جميع الفنون ما شاء الله لا قوه الا بالله يعني اه هذا والله ليست يعني آه، كلمات تقال لل- للفظيع او ل- لاظهار شيء معين والله هذا ما في داخل قلبي انتم اصحاب فضل علي ونسال الله ان يعمنا واياكم برحمته وان يسلك بنا وبكم طريق الصالح رب العالمين احنا ان شاء الله باذن الله هنشوف نصيحه من سيدنا عمر او ده امين احنا نشوف الامير بيقول ايه والعالم بيقول ايه سيدنا عمر بينصح احد عماله وهو مين؟ ابو موسى الاشعري ده صحابي وده صحابي سيدنا ابو موسى وهنشوف نصيحه من سيدنا علي بن ابي طالب الامير اهو حاكم اهو لاحد عماله خلاص؟ وسوف نرى نصيحه من امامنا الحسن البصري لعمر بن عبد العزيز هذه النصيحة من عالم ايه لحاكم اه وده مين؟ عمر بن عبد العزيز آه، يعني ألقى العينات بعد بعد الخلافة الراشدة الحقوق دايما الخامس الخلفاء الراشدين رضي الله عنهم جميعا ونصيحة من سيدنا سفيان الثوري رضي الله عنه أمير المؤمنين في الحديث أمير المؤمنين في الحديث ها. قالوا مين أمير المؤمنين في الحديث؟ قال الذي يحفظ عن ظهر القلب 600 ألف حديث بأسانيدها مرفوعة إلى رسول الله شوف ادوا درجة ادوا درجة للحافظ والحجة والقريب من الحافظ والقريب من الحجة يبقى غير المؤمن إلا تجاري الثورة الله يرضى عليه مش ألف حديث بالأساليب لا كده بالأساليب يا سلام لا نقل الواحد مننا يحفظ الكلمة وبعد ربع ساعة يكون بيقرب في كلمة ثانية لا صدقوا مع الله فخطط الله العلم في قلوبهم شكوت إلى وكيع سوء حفظي فأرشدني إلى ترك المعاصي وأخبرني بأن العلم نور ونور الله لا يبلى بعاصي اه سبحان الله النصيحة ال ال ال ال بتاعت سيدنا سفيان الثوري لهارون الرشيد تعالوا كده نعيش مع ايه؟ مع هذا نشوف الكلام لما يخرج صادقا من القلب الكلام ده مش تهمة بين دولة وخلاص وإنما دي دعاء يجب أن تحفظ ويجب أن نتعلمها ويجب أن نأخذ منها الحكمة والموعظة حتى اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه يا رب العالمين. اسمع بقى كلام سيدنا عمر الله يرضى عليك لابي موسى الاشعري لان ابو موسى هو قصه صغيره عنه كده قال قلت يوما في نفسي لاكونن بوابا اليوم لرسول الله انا النهارده هقعد خدمه عند الحبيب كده متطوع اه بوابه تقول لا خدمه من طالع هو ناقص البوابه يعني ازاي؟ واحد يجي طب استنى لما استاذن لك على ربنا يا رسول الله انا ابا موسى آه، آه، يعني حي سلام شو ازاي؟ القرب من من اهل الخير فما بالك من القرب من رسول الله قال فسالت عنه فقيل انه في حائط بني فلان حائط بني فلان يعني الجنينه بتاع العيله الفلانيه مستان يعني قال فذهبت فوجدته استاذنك ان اكون بوابا لك اليوم يا رسول الله خلاص يا بابا اقعد على الباب قال أتأذن لي أن أجلس من داخل الباب؟ قال له أذن لا لا هي في الباب واقف وراه اللي خبط افتح فيه خلاص قال فطرق الباب طارق قلت يا ليته أخي يا ليت يكون مين؟ أخويا يغفر أن الرسول قعد وحده أرسل تأذن له يقول إذن له يقعد معاه يقول تصريح ينجو في الآن ولا إيه؟ آه لا ينطق عن الهوى اطلع عليه عليه الصلاه والسلام آمن يا ليته اخي شوف الامنيه يا ليته اخي يقول الاخوه خير ايه في مجالسته الى رسول الله من قال ابو بكر فاستاذنت لرسول الله عليه او له لرسول الله عند رسول الله ائذن له وبشره بالجنه تبع ايه او خطيه تعال دخله وقول له استغفر الله الحمد دخل أغلقت الباب فطرق الباب طارق قلت يا ليته كان أسد يا ريت. من؟ قال عمر عمر يا رسول الله قال أذن له وبشره بالجنة خش طرق الباب طارق يا ليته أسد من؟ عثمان قال عمر ائذن له وبشره بالجنة على بلية تصيبه هي- هيختبر وفي بلية في محنة هتجيبه قال فدخلت فوجدت الرسول واقعا برجليه في البئر يعني في بئر بئر فالرسول ده رجليه هو البئر كده قاعد على حد وعن يمينه ابو بكر وعن يمينه عمر فلما لم يجد عثمان فرجه جلس امامهما امامه ده ايه؟ قاعد في ال- في الجزئيه الثانيه سبحان الله ابو موسى الاشعري ابو بكر بشر بالجنه وعمر بشر بالجنه وعثمان بشر بالجنه وهو شغال بواب وبياخد حته اه يعني برضه سبحان الله فقال يا ليته يقول في شيئا ردود كده يا سلام لو ده ده مش شيء بقى ده شيء يعني قال الرسول رحم الله الاشعريين اللي هم مين؟ اللي بيسموه بس العلة القبيلة كلها رحم الله الأشعريين فسيدنا عمر كان دايما عنده الجرأة قال لنا يا رسول الله يعني طب تفضل لنا عايزين نعرف ها يمكن اكيد في علم الحدث رحم الله الاشعريين كانوا اذا حجبتهم الحاجه ويقف عليهم الامور يعني او قل قوت عيالهم جاء كل واحد منهم بما عنده فوضعوه في ثوب واحد يعني لما الحكايه تبقى ضنك كل واحد يقول ايه اللي عنده اللي عنده اللي عنده يفرده بآخر ثم قسموه بينهم بالسوية فهبائلهم وهم مني وانت والله مش مجرى سبحان الله المهم سيدنا عمر عين ابا موسى واليا على اليمن اسمع بقى الكلام ما ما صحاب او بشر ولكن لا اسمع يا ابا موسى بلغني انه قد كتب لك ولاهلك هيئه في لباسك ومطعمك ومشربك وصل خبر كده ان انت عشان يعني الحاكم اللي عندك على اليمن ها او انت المحافظ بتاع اليمن ها او انت الوالد بتاعنا بتاع اليمن بلغنا ان انت يعني العتابه العز بدا ينصر عليك انت عمر ما كنتش حاجه ده بعت رساله من المدينه للفطار هي مصر القديمه فطار عمرو بن العاص واخد بالك نعم يعني لما وصل مصر وفتحها راح بلد عمل فطار عمل خيمه كبيره قوي فالصحابه حواليه عملوا بيوت زي ده الفطار عمرو فراحوا مسمين الحته بالايه؟ الفطار المهم فلما وصلت الرساله من عمر لعمرو قال ايه؟ من عبد الله امير المؤمنين عمر الى العاص بن العاص اما بعد فلقد بلغني انك تجلس في مجلس الاماره متكئا فاجلس كما تعلمت برسول الله. ايش اعمل؟ ما عجبتش سيدنا عمر. بلغني ها ان انت بتقعد كده ساعه على جنبك كده. طب سيدنا عمر المهم فسيدنا ابو موسى حاجه اقول اقول سبحان الله. الولد بس بتاع الصبر لما الواحد لما يستقبل الاحداث دي يبص لها نفسه نسأل الله السلامة والهدوء اه والهدوء الهدوء يا رب اه فبلغني انك انه كتب لك تاكية في مطعمك ومشربك وملبسك انت و انت والاسرة الحكاية رئيسك قوي خلاص اسمع بقى له ليس للمسلمين يعني هو لو الكل غني ماشي لكن انت مدام حاكم او لو انت عادي الله يحب ان يرى اثر نعمته على العبد لكن لو وليت امر الناس يختلف الامر واعلم ان للعامل مردا الى الله فاذا زاغ العامل زاغت رعيته اذا زاغ العامل الولوان يعني زاغت الايه؟ الرعيه مش مش مش الراجل لما جاب سواره الستره لعمر سعد قال له خد مين الواد ده امير المؤمنين واحد كده من الرعاية من الجنود قال له انا يا وصال انا خد وصل في المدينه سواري الكسرى كانوا اغلى سوارين في العالم في هذا الوقت وكان الرسول وهو مهاجر خاطفا من مكه الى المدينه لما لحق فيه سراقه قال له يا سراقه كيف بك وقد اخذت سواري الكسرى واحد لو سمع الكلام ده سراقه غير الكلام عليه ده طالع هربان من بلده سواري الكسرى زي انا بفكر اقول لك ايه انت ساكن عينك في اوضه متر في ربع متر بس ايه رايك بقى احنا بنمشرك انك تاخد البيت الابيض كله من بابه هتقول لي جننت ولا جننت؟ اهم طريق تخيل واحد بيقول على نفس الكلام نفس الدرجه نفس السوق يعني انا كده قاعد في اوضه اقول لك اقول لك ايه؟ يلا انت انت انت بقى عبد الحميد تاخد المفتاح بتاع البيت الابيض اهو يعني تحصل له مكان كلمته كمان يعني سبحان الله لا لا ده انا قال له عبار وخايف ويقول له سواري كسرى المهم الراجل جاب السوارين ورجع فسيدنا عمر قال للسوارين كده قال لعلي ايه يا علي الرعد اللي هو قال ان قوما ادوا الى هذه ادوا هذا الى اميرهم لجد امناء سيدنا عمر يعني مش الناس متهمون حتى تثبت براءتهم لا ده كله بريء الى ان تثبت الى نفسه بقى سبحان الله شوف يا علي شوف الامانه بتاعت الناس سيدنا علي يوضح القضيه بقى يا امير المؤمنين عبدت فعفوا ولو رفعت لرفعوا اهو قال له العامل اذا زاغ العامل زاغت رعيته وان اشقى الناس من شقيت فيه رعيته والسلام انا اتعلق على حجر الثالث انا كانت كده وروح كده اتعلق راسك يضحك تتعلق ضميرك من جوه تحط تعالى للرسالة الثانية من سيدنا علي لعثمان بن حنيف رضي الله عنه والي على الكوفة عملوا والي اسمع بس كلام معنى ان والي يعني قامت عملاء بس كلام. يا ابن حنيف بلغني ان رجلا دعاك الى مكتبة فاسرعت اليها شوف ال- الامانة وصلت لغاية فين انا بلغني ان في واحد من اهل الكوفة عمل عزومة عمل وليمة رحت انت ايه؟ رحت خلاص لو مسؤول للدرجة دي سيدنا عبد يا ابن حنين بلغني ان رجلا دعاك الى مسوبة فاسرعت اليها تستطاب لك الالوان وتنقل اليك الجبال الجبال اللي هي ايه؟ العطاء يعني الهوات. وما ظننت انك تجيب طعاما انا ما كنت افكر ابدا ان حد يعزمك على وليمه روح او طعام قوم مؤمنين حد يقول لي لا ها حد يقول لا انا امير المؤمنين ان اكل اطيب هذا الطعام ولباب هذا القمح اللي هو هذا القمح اللي هو الايه؟ يعني الشهيد الزيرو انا واخد بالك انت يعني. ونتاج هذا القلب اللي هو الايه؟ حرير يعني ايه تنقص حاجه ايه يعني تعبير المؤمن حتى يكلمه سبحان الله ولكن هيهات ان يغلبني هواي شوف الهوى موجود ولا مش موجود؟ موجود بس انا ايه؟ مش هطيره ويقودني جشعي الى تخير الاطعمه ولعل هناك من الناس الى الطمع في قرص من الشعير ولا عهد لهم في الشبع وابيت مثقالا وحولي اكباد حره او كما قال الحكيم العربي وحسبك عارا ان تبيت ببطنه وحولك اسباب تحل الى القتل يعني حرام عليك انك تبات سبعان وامامك مليانه وفي ناس بتلاقي الايه؟ القليل اللي هو العيش المحمص الناشف او اللحمه اللي بيقللوها على الايه؟ ع- في الفرن يطلع عشان يحمصوه زمان عشان ايه؟ ما يكسبش لا ثلاجه لا ثلاجه ولا يعني كده يعملوا في خيط كده ويسيبوا الهواء ايه؟ يضرب فيه سبحان الله. ثم قال عايزين دي موعظه بقى ايه؟ لعثمان بن حنان بس. إليك عني يا دنيا سيدنا علي استغرقته الرسالة فليس نفسه فقعد يفكر بإيه؟ بصوت عالي قعد يفكر بصوت مكتوب إليك عني يا دنيا فحملك على غاربك أنا ماليش دعوة مع السلامة ابن عمي قد انسللت من مخالبك كان الدنيا لها إيه؟ مخالب زي مخالب الإيه؟ الحيوان المختلف وأفلت من حبائلك ولتلفت الذهاب الى مراحبك اين القوم الذين غلبتهم بملاعبك الجماعه اللي انت ضحكت عليهم قعدت عليهم وتهزري معاهم ايه ده مش عارف وزير ولا غفير ولا مدير لغايه ما ايه كله طاح راح ايه اين ذهبوا؟ اين القوم الذين غلبتهم بملاعبك؟ اين الامم الذين متعتهم بزخارفك؟ ها هم رهائن القبور ومضامين اللحود وحلو ولا يموت والله لو كنت تحفر تعرف اللي تقول ايه والله لو كنت تحفر مرئيا وقالبا حسيا لاقمت عليك حدود الله في عباد غرمتهم بالامان لو انت كنت بني ادم او حاجه حسيه كده انا كنت اقمت عليك الحد لكن انا مقيم الحد على مين؟ على السارق الدنيا سرقت لنا ايه؟ ياه سرقة العمر سرقة الطاعة وسرقة الأوقات الطيبة وضيعتنا في أن احنا إيه نسينا الآخرة ونسينا المعاد ونسينا ال- سبحان الله لم نذكر إلا المعاد سبحان الله لأقمت عليك حدود الله في عباد غررتهم بالأمان وأمم ألقيتهم في المهاوي وملوك أسلمتهم إلى السلف وأوردتهم موارد البلاء يا ابن حنين ريح كده ايه يكلمه بقى طوبى لنفس ادت الى ربه الى ربها فرضها يا سلام المهم اهم من الاسد ده الايه الفرض يعني. ادت الى ربها فرضها وعادت وتحركت بجنبها بؤسها وهجرت في الليل غمضها حتى اذا انجلى الكرى عنها يعني العي- ال- ال- اللون طار من عينيها افترست ارضها وتوسدت لبها في معشر أدخل عيونهم خوف معادهم وتجافت عن مضاجعهم جنوبهم وهمهمت بذكر ربهم شفاههم وتخشعت بطول استغفارهم جلودهم أولئك حزب الله فإن حزب الله هم الغالبون فاتق الله يا ابن حنين ولتكفك أقرافك ليكون يوم القيامة خلاصك والسلام أنا مش على خطة واحد من على التفسير ولا على التفسير أنا ولا على يا تروح لبكرة بقى اوعى يضحك عليك زي ما ضحك عليهم طيب اسمع بقى ده ايه الاثنين من الامراء ده ايه الاثنين من الايه من العاملين تعالى اثنين من العلماء بقى الاثنين من الايه من الامراء تعالى لامامنا الحسن الله يرضى عليه الحسن البصري حضراتكم كان صديق حميم لعمر بن عبد العزيز مين الحسن البصري ومين عمر بن عبد العزيز عمر بن عبد العزيز الله يرضى عليه صبح يوم برد شديد بعد جلسات ما لقيوش في قصر الاماره او بيت الاماره حطب عشان يسخنوا له الايه؟ الميه. فهو كان عامل مساكن عامه يعني حتت عامه لتدخين الايه؟ لان الناس تاخد ميه سخنه. يا. شوف كلام سنه 98 هجريه كان عامل حتت معينه يروح الناس يسخنوا فيها الايه؟ الميه بتاعتهم على حساب الحكومه. يعني الحكومه بتدي ميه سخنه. مش دول ذلك؟ لا ميه سخنه. فدخلوا لامير المؤمنين الميه في المساخن العامه دي. فالحاجه من اثنين يا ادفع ثمن الحطب يا ما اقتصدت بالميه السخنه دي لان هذا من مال المسلمين. طب وانت مين يا امير المؤمنين؟ انت واحد منهم. لا لكن مسؤولين. اسمع بقى الكلام العظيم بقى بتاع حضر الامه بقى حضر التابعين الحسن البصري رضي الله عنه. يا امير المؤمنين انت عارف عملوا ايه؟ قال لي واحد من المريدين انت تاخد الكتاب ده الجواب ده بالتدريج وترميها له في وشه وتستنى الرد فالراجل لما استنى الرد اللي هو التلميذ بتاع حسن البصري ده امير المؤمنين قدامه فلما امير المؤمنين كتب الرد وطلب اسئله معينه من الحسن البصري فإذا الحسن حط ايده في امه وراح ماسك الجواب بتاع امير المؤمنين. يعني ما كنتش مسكها بايه؟ بايه؟ قال هذا خطاب نستقي يا ابو الظلمه. فمش عايز ايه؟ يعني البطلات بتاع الظلم عليه. فمش عايز ايه؟ ايه؟ المهم المهم ده ايه؟ ده بيتكلم عن امير المؤمنين عمر بن عبد العزيز يعني لكن يا امير المؤمنين ها إن الله جعل الإمام العادل قوام كل نائب آه. وقصد كل جائر وصلاح كل فاسد وقوة كل ضعيف ونصة كل مظلوم ومنزع كل ملهوف فهو يا أمير المؤمنين والحق نعم كالأب الحامي على ولده يا سلام لأن قال لهم اوعظوني عمر قبل واحد قال له رجاء النحايا وما يرضى عليه قال له يا امير المؤمنين المسلمين ثلاثه الرعايه اللي عندك كم طعم؟ ثلاثه يا واحد اكبر منك يا واحد قدك يا واحد ايه؟ اكبر اتخذ كبير المسلمين ابا واوصفهم اخا واصغرهم ابنا فبر اباك وصل اخاك واعطف على ابنك يعني المسلمين ثلاثه يعرف هنا في السن يبقى ده زي ما زي مين؟ زي ابوك وانت ايده ده كريم مثلا في كليه شرطه ولا معهد هنا شرطه ولا يعلموهم الخلق مع كبير السن، كبير كمان كبير السن لازم يظبط يقول له يبوس ايده اهلا يا ولد بيجي اتفضل سواء رفض الهيئه عظيم الهيئه من غيره من السن تعرف شاي يبقى يحترمه قعده ويوجهه طب الراجل هيستشعر الامن عند الامن ها تشعره بالخوف داخل الامن ده بالعكس كلمة حياة دي مهمة بالرجل وأوصف المؤمنين اللي أدب في السن أخوك أخوك اللي عامل إزاي؟ بالصلة جود والصغير منهم خليه إيه؟ إيه؟ الابن تعمل إيه؟ تعطف عليه فكر له حاجة في ثلاثة فهو كالاب الحامي على ولده يسعى لهم صغارا ويدخر لهم بعد مماته ميراثا كمان يسيبهم مع الحديده لا وهو كالام الشفيقه البره الرقيقه لولدها حملته كرها ووضعته كرها يعني يشبه الحاكم بالايه؟ بال- بال- بالست ال- المضطره انها تحمل المضطره انها ايه؟ تولد فحملت ايه؟ كراهيه وضعت ايه؟ كراهيه نفس القضيه الحاجه اتدبت في مساله الحكم وبعدين يضطر ان يعامل نفسها حملته كرها ووضعته كرها وربته طفله تذكر بذات شهره وتذكر بسكونه تطعمه تاره وتفطمه اخرى وتفرح بعافيته وتغتم بشكايته الام ده مش كان امر ده كان خلاها ايه الام الحنينه الامام العادل يا امير المؤمنين كالقلب بين الجوارح تطفح بصلاحه وتفتدك فساده وهو القائم بين الله وبين العباد يسمع كلام الله ويسمعه وينظر الى الله ويريه وينقاد الى الله ويقوده اعلم يا امير المؤمنين ان الله انزل الحدود ليستر بها عن الخبائث والفواحش فكيف يأتيها من يصدقها؟ يعني ربنا منزل الحدود نزلها ليه؟ عشان واحد الناس عند حدها فبتبقى مصيبة بقى اللي هيقوم بيها هو اللي يعملها صح ولا لا؟ وإن الله أنزل الخطاب حياة لعباده فكيف إذا قتلهم من يقتص منهم ويقتص لهم؟ ازاي دي؟ يا سلام واذكر يا امير يا امير المؤمنين الموت وما بعده مفيش رساله ما فيهاش دار الاخره يعني ما اللف الجود او يعني اللي على حرف عند الدار الاخره دي يقول لك أوه، هنبدا بقى هنشتغل بقى المهم خلينا اذكر يا امير المؤمنين الموت وما بعده وقله اشياعك عنده ولا في حد طبعا كده وانصارك عليه فتزود له ولما بعده من الفزع الاكبر لا تحكم يا امير المؤمنين في عباد الله بحكم الجاهلين ولا تسلك بهم سبيل الظالمين ولا تس ولا تسلط المستكبرين على المستضعفين فانهم لا يرقبون في مؤمن الا ولا ذمه فتبوء باوزارك واوزارا مع اوزارك وتحمل اثقالك واثقالك مع اثقالك ولا يغرنك بمن يتنعمون بما فيه بؤسك الناس اللي حواليك بيتنعموا بس انت ايه؟ انت اللي هتضيع ويأكلون الطيبات في دنياهم بضياع طيباتك في اخرتك ياه يا على السلام ولا تنظر الى قدرتك اليوم ولكن انظر الى قدرتك غدا وانت مأسور ولكن انظر الى قدرتك غدا وانت مأسور في حبائل الموت وموقوف بين يدي الله في جمع الملائكة والنبيين والمرسلين وقد عنت الوجوه للحي القيوم وقد خاب من حمل ظلما والسلام عليك ورحمة الله. برضه مش عارف كلام صعب أوي. شوف شوف الرسالة شوف عارف سيدنا عمر بن عبد العزيز عمل ايه؟ حط الرسالة دي قدامه يقراها بعد كل صلاة عشان ما ينساش ده اللي في العربية حافظ دعاء الركوب الأسانسير ده دعاء الخروج من على باب البيت دعاء الدخول على يعني كده واحد ايه قدامه الكتالوج عشان ما ينساش واحد من لا ينسى سبحان الله سبحان الله اسمع بقى الرسالة الأخيرة من العالم الجليل السفيان الثوري لهارون الرشيد يا هارون يا خبر هارون يا هارون الله الله الله الله الله راح يا هارون ها؟ راح. راجل ابو حاتم الله يرضى عليه دخل على رسالة عبد الملك راح جه عند الباب وراح خادع الحجاب وحط تحت بابه وخدع الحجاب كانت تعتبر سخرية باللي قدامه العربي كان لما يطلع حذاءه ها يتذكر اللي قدامه راح خلع حذاءه وحط تحت بطنه السلام عليك كيف انت يا هشام؟ اللي حوالين امير المؤمنين ده يعني الله الله الله الله ده الراجل ده غلط. قال له أغضبتنا في ثلاث يا أبا حازم فعطينا ثلاث حاجات خلعت حذاءك ببابنا ولم تسلم علينا بإمرة أمير المؤمنين قلت السلام عليك يا أمير المؤمنين ولم تكلمني قلت يا هشام كده بالاسم قلت يا أبا عبد الله يا أبا سليمان يا العرب كان يفخم اللي قدامه قال اسمع يا هذا انت مش عاجبك ال طب اسمع بس ها انت ها يا اللي في بالك اسمع يا هذا ها انا اني خلعت حذائي بذاتك فغضبت فانا اخلعه خمس مرات بين يدي ربي فلا يغضب فلم تغضب انت الجواب حاضر مش هيتلجلج مش انا هاتف هاتف مين؟ انا انا بطلع خلاص صلاه قدام قدام ربنا ودي العكس بعمل كده ولا اسلم عليك بامراه امير المؤمنين لانه ليس كل المؤمنين قد وافقوا على انك امير لهم اكون منافقا امام الله هي النسبه كم بالضبط؟ انتبهت سبحان الله انتبهت آه. يعني انا ما نفقت ولا اقول لك كلام خلقه ولم اكلمك احتراما لك فلقد نادى الله عز وجل اولياءه باسمائهم قال يا داود انا جعلناك خليل يا يحيى خذ الكتاب بقوه يا موسى انقل ولا تخف وكفى اعداءه وقال تبت يدا ابي لهب وتب يا هارون قال جاب الكلام ده هارون يا هارون هجمت على بيت مال المسلمين بغير رضا الله الله الله الله ده بديله ايه؟ من ناحيه الذمه الماليه مره واحده انت هجمت على بيت المال بتاع المسلمين من غير ما يرضوا الرضي بذلك المؤلفة قلوبهم والعاملون عليها اللي هم مين؟ مصدر الزكاة يعني اللي هم أصحاب الإيه؟ أصحاب الناس وأهل السبيل أم رضي بذلك حملته القرآن العلماء يعني أم رضي بذلك الأيتام والأرامل أم رضي بذلك خلق من رعيتك فلما خدت الوثق اللي خليك تهجم على بيت الناس شد يا هارون بإثرك وعدت للمسألة جوابا جهزتك وللبلايا جلبابا واعلم انك ستقف بين يدي الحكم العدل اتق الله بنفسك اذ تجد حلاوة العلم والزهد وحلاوة قراءة القرآن ومجالسة الأخيار فحاجة في الشيء هتقعد مع ناس كويسة هتقعد مع ناس وحشة ما تقوليش بقعد مع ناس نص نص مفيش نص نص يا واحد بيفكرك بالله يا واحد بيفكرك بالدنيا شوف انت تقعد عليك بس ورضيت لنفسك ان تكون للظالمين الها وقعدت يا هارون على السرير ولبست الحرير واسفلت ستورا دون ذلك وتشبهت بالحجبة برب العالمين حجب وصدور وضلال ثم اقعدت اجنابك الظلمة دون ذلك يظلمون الناس ولا ينصفون ويشربون الخمر ويحلون الشارع هم بيشربوا ويقوم الحد على ايه؟ على اللي بيشرب ويزنون ويرجمون الزاني ويقتلون ويقتلون القاتل ويزنون ويسرقون ويقطعون يد السارق أما كانت هذه الأحكام عليك وعليهم قبل أن تكون على الناس؟ ياه إيه الكلام ده؟ قبل أن تحكموا بها على الناس فكيف بك غدا إذا نادى المنادي من قبل الله احشروا ظلمك وأعوانك فتقف بين يدي الله ويداك مغلولتان إلى عنقك لا يفكهما إلا عبدك وإنصافك والظالمون من حظك وأنت لهم إمام تأنى بك وقد وضعت لضيق الخلاف فترى حسناتك في ميزان غيرك وترى سيئات غيرك في ميزانك ها الله بلاء على بلاء وظلمة فوق ظلمة فاتق الله في رعيتك واحفظ محمدا في امته واعلم ان هذا الامر لم يضر الا وهو طاهر الى غيرك والسلام فبكى هارون قال لمن حوله اللي حوله ده قال من حوله يا امير المؤمنين لقد اشتد عليك في الكلام ارشد اليه الحديث فاوثقه فيه تبقى الاعوان بقى الضربه يلحق اوان ها فقال اسكتوا يا عبيد الدنيا ان المغرور من غررتموه والشقي من جالستموه اتركوا اتركوا سفيان وسهله فان سفيان امه واحده يعني برضه ايه قبول الايه قبول الموعظه قبول الايه الموعظه نرجع للكلام ده يبقى فتنه العلم فتنه العلم ان العالم الذي يغير الكلمه للناس على درجاته ولا خط حتى لو فساد يبقوا فتنه والا يبقى فتنه بعلمه اللغه الثانيه لا يعجب بحب الله فقد يكون هذا الحب وبالا عليه ممكن العجب لما يدخل تبقى مصيبه لانه قد لا يبتغي بذلك وجه الله سبحانه ثم بعد ذلك تأتي فتنة الجهل نيجي للجهل تلاقي واحدة رفضت حجاب هي ست يقول لك والله انا ما عنديش نص يقول ان الحجاب ده فرض لا ست دي نص يعني عندك لا ده مش عندي ده عند الله يعني من الله سبحانه امر الله بالحجاب طالما الست بلغت سن المحيض يبقى لازم تتحجب ده امر ما فيهوش نقاش اللي يقول ان الحجاب حريه شخصيه فقد كفر بما انزل على محمد نحن لا نكفر احدا ولكن من يصلي ويصوم ويزكي يجي من فتح حجاب يقول لك دي حريه شخصيه يبقى امن ببعض الكتاب وكفر ببعض آه. ايه اذا بيؤمن بشيء بياخد بشيء تاني حاجه عارفاها في الدين بيعملها والحاجه اللي مش عارفاها مختلف يقول لك انا مش مقتنع يعني ايه مقتنع؟ لو كان سيدنا عمر الله يرضى عليه عمل له ايه؟ قال طب انا لما حفظ عليه قال له نعم قال له سؤال قال له اسالت احدا قبلي؟ فليه تسالني؟ سالت حد؟ قال نعم سالت من؟ قال سالت الرسول وسالت ابا بكر سيدنا عمر قال له إيه؟ ده عندنا؟ قال له واظنك لم تعجبك الاجابه قال لا عجبتني اللحظة الواحدة دخل سيدنا عمر جاب السيف بره وتطرف أظن سيدنا عمر إرهاب داية الرد واحد مش عارف كلام الرسول طب يعملوا كلام مين بقى إن شاء الله؟ ها؟ سيدنا عمر ما تحملهاش قال الله يعني إيه؟ يعني أنت مش عارف كلام الحبيب؟ طب خلاص تعالى بقى أنا شغلتي الطبيب يعني إحنا نسويك ها؟ خلاص بتهلك عليك من الجهل ها؟ ده الجهل الانسان عدو ما يجهل عدو ما يجهل ليه؟ لان كل الناس لو عرفت انها نحن في معاش وغدا الى معاش فمن شغله معاده عن معاشه فهذا من الفائزين ومن شغله معاشه عن معاده فهذا من الهالكين ومن اشتغل بمعاشه وبتعاده فهذا من المخاطرين فتوحد رب العالمين ده الكلام ده احنا يا معاد يا معاد المعاد اللي هي ايه الدنيا والمعاد اللي هي الايه الاخره من جعله معاده عن معاده فهذا من الفائزين اللهم اجعلنا منهم يا رب ومن جعله معاده عن معاده فهذا من الهالكين ومن اشتغل به ما فهذا من المخاطرين هذا يسألون لك مخاطرين ليه؟ لأن احتمال المعاش ده يفضل يغلب علي يغلب علي لغاية ما أخاف مثلا فوات الرزق ها؟ ازاي يعني؟ ما هو الإنسان قال له ابن آدم يا ابن آدم خلقتك لنفسي فلا تلعب وخلقت الأشياء من أجلك فلا تفعل تخلق كل حاجة اهو ها خلقتك لنفسي ها فلا تفعل وخلقت الاشياء من اجلك ها فلا تفعل فلا تشغل نفسك بما ضمنت لك واشغل نفسك بما امرتك به بس سيدنا ابن عطاء قال ايه؟ قال اشتغالك فيما هو مضمون لك اللي هو الايه؟ الرزق اشتغالك فيما هو مضمون لك وتقصيرك عما هو مطلوب منك دليل على انطلاق البصيرة منك. ثالث اشتغالك فيما هو مقبول لك. ده ليه؟ الريح اللي بتعملها الالتهاب الروح بتروح عند الايه؟ لو تركز في ده بس تلاقي في قلبك يبقى وسيله مش غايه مش الدنيا غايه الدنيا وسيله والعمل ده وسيله والمال وسيله كل حاجه وسيله ثم الغايه ايه؟ وان الى ربك المنتهى اشتغالك فيما هو مضمون لك وتقصيرك عما هو مطلوب منك دليل على انضمام البصيرة فيك ولذلك لقيت ابراهيم بن ادهم الله يرضى عليه انا أنا قاعد مره ربنا رزقني بحته لحم قاعد ياكل فيها داخل القطه خطفتها الوقفه نفسه ورا القطه دي اشوفها رايحه ليه مشي ورا القره هي جت قدام شخص دخل في ايه وحط حته لحم طلع ثعبان كبير السن واخد حته لحم ودخل في جحر فتجدت لله موحدا وقلت سبحان الذي يسخر الاعداء يرزق بعضهم بعضا اللي خلى اللي يسخر العدو يرزق عدوه يبقى مش هيسخرني انا يا موحد لا اله الا الله فان الامام الشافعي الله يرضى عليه قال يا رب يا رب قلت لموسى وهارون اذهبا الى فرعون انه طغى وهو الذي قال انا ربكم الاعلى فقلت لهما فقولا له قولا لينا فماذا وهذا من قال انا ربكم الاعلى فكيف تقول لمن قال سبحان ربي الاعلى اذا كان يا رب انت يعني بتقول ده ان ان ان اللي قلت وهارون قولا قول له قولا ليه يعني ايه انا ربكم الاعلى وانا دخل على هارون الرشيد قال له بقول لك ايه سوف اقول واغلظ عليك في النصيحه قالوا لا تفعل قالوا ليه يا عم قال ارسل الله من هو خير منك الى من هو اشر مني فارسل موسى وهارون وما أحسن منك الرسل الى من هو اشر مني وهو فرعون فقال لما فقول له قولا ليه لا تستعمل عليه هشوف طريقه لا اله الا الله فمن شغله معاشه عن معاده فهذا من الهالكين انا بركز دي على تفسير مساله عقيده كل الناس ضايعه في المسافه ومن شغله معاده عن معاشه فهذا من الفائزين ومن اشتغل بهما مع بعض فهو من الايه؟ من المخاطرين تعالى بقيه الفتن الرحلون لا اله الا الله شوية. تعال. الله الله يسلمك. فتنة الممات وفتنة اللحية والسنة كل ده فتنة محيا العيال والزوجة والناس والزوج الرجل مع الزوجة الطيبة والولاد الع- العاقين مع الآباء الكويسين ده كل دي ايه؟ فتن وفتن محيا تعالى فتنة الممات قيل لو أن العبد أشرف على نفسه في الذنوب كفر ذنوبه واستبرأها استبرأها يعني ايه؟ اتعود عليها استبرأها يعني ايه؟ اتعود على الذنب لأن أنت أول ذنب تعمله في حياتك تقلب ألم وضميرك يوخذك وتقلق الليل تكفر من حسنات وتصلي وتدعي بس سبحان الله كل ده الله سبحانه وتعالى يوقظ ضميرك تطبعك تيجي لو عملت الذنب مرة ثانية تقول لك كده الضمير وقته ايه؟ يقل شوية ثالث مرة يقل يقل يقل لغاية ما تبقى الذنب عادة زي بالضبط الموظف اللي أول مرة يرتكب أول مرة ده شكله ازاي؟ وش يصفر ويعرق ويخاف لا لا لا ما تقابلنيش في الشغل ولا على القهوة ولا في البيت أقول لك قابلنا عمالين نفس كده في الصحراء أقول لك طريق زيوني أقول لك هنا في نهاية السجن ها خلاص لا إله إلا الله فيبقى أول مرة مرعوب وبعد ما ياخد الفلوس حاطط في ذهنه إن كل الناس بص على تفسير الإيه الرشوة دول يخليهم في جيبه لا الناس بص طب له الجاكيتة من جوه طب له البنطلون دخلهم في السرير من جوه عايز يلعبوا يعني الضرب كل الناس بص عليه ده أول مرة أول مرة يجي لي كده مره واحده يقول له بدل هيك الست كتعرف من الركن خلي بالك انا يقربها شويه خلاص بدا ايه يبقى بيجح شويه بعد ما كان بيلمح لك والله يا شيخ انت عارف مرتب الحكومه كلهم 80 منقوص وكان شويه حوافز والله overtime ب 30 جنيه وانا عندي سبع عيال اياك الاستاذ يفهم اللي قدامه والتاني ودن من طين وودن من عجين لا ربنا يعينك قلت له سبعه ربنا معاك هو مش عايز دعوه عايز تروح عايز اموالك المهم يفضل يحوط ويدورك انت انتهى ها وديك مصر مش فاهمها مش مصر لان ماشي قبل ما تطير خلي بالك ده من غير هو ما يطلب انت بتعرف للاسف المهم من اول التلميح فانا مرة بقول لك ايه والله بصراحه انا ما كنت حاجه بس انت عارف الراجل المدير بتاعنا ده غير شويه ما بيحطش الك... ما بيرفعش الكريم على الورقه الا لما ايه يعني كده يعني يعني مش بجيب من الاخر عايز يقول له كلهم 50 جنيه طب ال 30 طب نخليهم بنص 40 بيكون ده تاني مره تاني مره بقى بقول لك ايه رشه كده على المكتب رشه يعني ايه؟ راجل عيني حكيت لكم عايش في امريكا 23 سنه وجه فوجئ بالمجتمع مصر راح يعمل عداد الكهرباء بتاعه بعدين الموظف يقول له يا استاذ كده على الجامعة على طول هيركب على طول الثاني جاي من امريكا بيقدم قريب ركبته ايه المشكلة؟ انا بفكر انه هو في ورق نقط يقول لا ورق كامل طب اللي ناقص ايه؟ يقول له فتح مخك ازاي؟ يعني الراجل يعيش على مخه طب فتحه ازاي؟ ده مقفول يعني انت بتشوفه يقول يعني ايه؟ يقول له يا عم كبر دماغك راجل عادي يا مصر يقول له يعني اكبر دماغك ليه؟ يقول له يا استاذ عشان المسائل مسائل ايه؟ ده احنا بنحل الرياضة فكان الراجل عايز جاء الراجل مرعوب خد الورقة فتح ان الشيخ بالعكس اللي هو اللهجة بتاع المصرية اللي غيرت لهجة ايه؟ الراجل كان بيتكلم عربي اه ومصري اه بس ما فهمش قال لك ايه؟ قلت له كل دي يعني ادفع رقم هو اللي بقول اللي الولد ده قال ياه ما خدش بالي طب ازاي؟ المهم اللي حصل لا اله الا الله ولا ازاي انا المهم ولا في سنة دوري فالمهم الانجاز ثالث مرة بقى يبتدي ايه يبقى غريب قوي رابع مرة تبقى العملية عالمية بقى طب فتحة دور جامعة يا استاذ خلاص آه، لا الورق لسه ما خلصش لسه حسينا حاجة بأن لما انت اتجوزت سيدك كانت راضية بالجوازة سنة 1922 يعني عجلة ده اريد ان اقول يبقى انا كل البتاع ده كنت بخفف لك الرفض الدغري اللي في المقدمه عشان ايه اخدها على الجزئيه اللي جايه كل الناس في مصر للاسف يظنون انه لا تسير آه، يسير ارض ولا تنقضي منطقه الا بالرسول وكلنا آثمون في ذلك اذا صنعناها لو ان المجتمع المصري كله اصبح راقيا ومرتشيا لما صارت الرده حلالا ولو ان المجتمع المصري كله اصبح سارقا لما صارت السرقه حلالا ولو اصبح الكل مرابيا لما صار الربا حلالا فكل ما حرم الله ورسوله حرام الى يوم القيامه لو كان من نصيبك لازم يدينك الثاني اسمع كلام ربك صح ولا لا؟ يقول لك انا باخد ايه؟ باخد حق ما باخدش حق من غيرك اقول لك حق ايه الوصيه اللي عمله؟ ده واحد عامل عند الرسول من الايه العاملين عليها يعني زي ما بقول فراش كده فزكانا للزكاة فجاء من اليمن فقال يا رسول الله هذا لكم وهذا اهدي اليه ده العصر ده الزكاة المال يا جماعة بتاعها بس الحتة دي دي جت هدية فصعد الرسول المنبر فقال نرسل الواحد منكم ليجمع صدقات الناس فيأتي ليقول هذا لكم وهذا أهدي إليه أفلا قد جلس في بيت أبيه وأمه أفكان يهدى إليه شيء قالوا لا يا رسول الله صح لو ده قاعد في بيت أبوه وأمه كان هيدوا له المبلغ ده ممكن طب ما سألوش أنا ليه؟ يعني واحد ده لموظف بتاع المحافظة أو موظف مجلس المدينة أو موظف المأمورية أو موظف الفلاني عشان إخواننا بتوع المحافظة حبايبي بتوع مجلس المدينة حبايبي ويعني عشان أحسن إيه يقول لك يعني بس اذكر امثله يعني يعني واحد محتك بمصالح الجماهير خلاص لو هو ما بيشتغلش في المكان ده كنت انت هتودي له هديه عمر بن عبد العزيز راح واحد جايب له حد ايه ده؟ قال لي هديه قال له لا اقبلوا الهديه الراجل بقى باين عليه مصر بقى مرض بقى قال له قبلها يا رسول الله ايه يعني؟ ها؟ كلنا نقول ايه؟ النبي قبل الهديه ايوه الرسول كان يقبل الهديه ولا يقبل الصدقه دي من من خصائصه صلى الله عليه وسلم وقال لنا احنا تهادوا تحابوا انا لما هديكوا تهديدي يحصل ايه؟ محبه تهادوا تحابوا ايه؟ ولكن سيدنا عمر قال ايه؟ كانت لرسول الله هديه ولنا نحن رسوه قبلها بقى قال الرسول كانت له هديه ليه؟ اللي هي الرسول هديه معذره في الحاسه لرسول الله هيكسر عين الرسول حتى لو طلع هيقول له ما دام انت الهديه بقى بدل صرف الظهر اربعه خليه بالليل لكن انت الك- الكلام ده اللي كانك هتروح بس بعد ما تروح هتفكر تنزل على القهوه لان اه هتقول طب ازاي تكتب بالصحه الراجل لبسنا التهمه الشيخ ضحك عليه لو لبسنا الامانه وبعدين نكتب المصايب تمشي ان شاء الله تمشي بفضل الله سبحانه وتعالى بس انت خليك مع الله والله يقينك بالله ان تحظى المصالح بدون رشوه تحظى المصالح ان شاء الله بدون رشوه بس بس المسألة انك تتقي الله بما تصنع يبقى كانت للرسول هدية ولا نحن رسول تعالى حضرتك خدت للمدرسة بتاعت ابنك في الفصل هدية تحت عنوان عيد ام عيد اخت عيد اخ عيد خيبة اهو وانا ما وديتش بالله عليك المدرسة هتاخد منها من ابنك ولا تجيبك تبقى من فوق تستاهلها ايه صح ولا لا؟ أرى ده الدروس الخصوصية كثير منها مش كلها كثير منها رشوة مقنعة وبالذات في سنوات النقل وانت فاهم وانا فاهم والمدرس فاهم ووزير التعليم فاهم وكله مش صعب وعامل انه مش فاهم وانا عارف ان الكل فاهم قال يعني هل عايز الواد قال يعني يبقى ست او فرنساوي جايب له مدرس يا راجل يا راجل يا راجل اتق الله وبعدين طب اقول لك حاجه طب مدرسه خيبان وفي مدرس تاني اول احسن من بتاع مدرس تاني تاني بس تجيش عند بتاع تاني اول ليه؟ ها الله ما انت فاهم اهو الله انت تعرف ايه ما انت فاهم الله. ليه ده القضيه عايزين ندخل على الم- على المسائل دغري ان اكثر خط يوصل بين نقطتين هو الايه؟ الخط المستقيم فانت هذا صراط ايه؟ مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله الطريق واضح طريق واضح بس احنا ايه؟ عايزين بس نحل المساله وزي بعض طالما الضروره وانت مش هتعرف تعمل مصلحتك الا كده وما هتعمل ايه والامر كده وكل الناس زي بعض لا لا لا لا يكن احدكم امعه قالوا ومن الامعه يا رسول الله قال الذي يقول ان احسن الناس احسن وان اساءوا اساء بل وصلوا انفسكم ان احسن الناس احسنوا وان اساءوا تجنبوا اساءتهم يعني كل الناس بتجد الجمعه اللي فاتت كانت ايه؟ كله سهران، طب سهران ليه؟ يقول لك ليه نسرح في الارض ليه نسرح في السماء؟ ها؟ ليه نسرح في السماء؟ طب و- طب وايه يعني؟ وايه يعني؟ ده يبقى مصر. لا بورك في يوم لم التف فيه من الله قربا. قال يا حسن يا مصري متى العيد؟ بعد 22 سنه عشان رمضان كده تقول لي عيد امتى؟ هتيجي نشوف الرؤيا ولا قال العيد واليوم الذي لا نعصي فيه رب العالمين. يا سلام يا سلام العيد العيد اليوم اللي يعدي من غير ايه من غير مجرم من غير نار من غير سيئات هو ده اليوم اللي ايه يوم العيد اللي في الاساس انك يوم يعدي عليك بدون ايه بدون ذنوب هذه لمحه سريعه عن ايه استبراء المعصيه احنا لسه بنتكلم عن مده الايه المباهي مده الايه فالانسان اللي بيتعود بقى الذنوب يبتدي يستبرئها شوف بيتعود عليها ازاي الشيطان دخل ازاي انت عامل زي الواد ايه يبقى طيب وانت مربيه وكويس يقعد جنب واد يدخن ويشد يدك لا لا لا ما بشر يبقى انت اشراك الواد بقى ايه هيتدخل في بقى عروق ال- الرجوله بقى مين اللي قال لك لا راجل طب ان كنت راجل كنت ده ده حدثان الصف يشد يبقى طلع من عينيك زي ما قلت، طلع من مناخيرك عفوا آه. خلي بالك طلع عينك انفخ انفخ انفخ وابو ينفخ وابو تنفخ ولا مثل نفرق سنة سنة الواد ايه السيجارة الأولانية روح الواد يخفي بالسلام المعقول ويمضمض بالبتاع ويمضغ لبان عشان احسن ابوه ايه الشم شوية شوية الأجريد يروح جايب نفسين كده ايه مذكرهم بالشنطة وقاعد في أمه بيذاكروا رفقة خلي بالك شوية شوية الأم تعرف خايفة من ايه من الأرض تبتدي تجاري لا الدين يجيب سجاير ولا يشرب حاجه في البيت يقطع لهم خيارات الام تفضل مدرعه لا الامر ده بقول لاولياء الامور على طول المصارحه والمكاشفه يا حاج الراجل ده تعالى يا ولد. حط فلوس انت مش عارف الاسبوع لا مدرسه ولا غير مدرسه احنا مش هنتعلم ادفع ايه مفيش مصروف ولا ولا حد من العيال بايظين دول يبقى يبقى انت عليك على ابنك لان ده مسؤوليه لان هي مفيش حد من الولاد نسأل الله عن عصمة لأبنائنا وبناتنا ومجتمعنا العيال بتوع المخدرات والهيروين والكوكايين والكلام ده كله بتبدأ بالتدخين اللي يقول لك قال ايه الشيخ قال لك التدخين لا يعرف فيه نفسي يا ابني يا حبيبي اتق الله في اولادنا يعني لما تقول لما تقول الناس التدخين حلال ما هي سنه سته هي الشم تيجي منين والمخدرات تيجي منين الاول يتعود انه ياخد حاجه مش مظبوطه هل سمعت ان واحد يتصدق بسجاره لله هذا غريب يعني كان كان تطبخ بلقمه بفاكهه بطبيخ بلبس حاجه تنفع كانت تخرج بغرض الله بقى دخل لله لا قال يقول لك اصل الطاعه عند الشيخ هي هي مكروهه بس طب انت بتكره كم مكروه في اليوم؟ 20 مكروه؟ طب ال 20 مكروه ما يصححوش الواحد حرام ها؟ ها؟ يعني الواحد الحرام ما يتفكش ب 20 مكروه؟ يا اخي البجاحه في الفتاوى طب طب انت استفيد عارف يعني ما يكونش المؤمن مداخل خلي بالك اصل العالم لو مداخل يبقى له حول يقول له خير خلي بالك فالمشكله ان فعلا السبب ب- يمكن انا عندي ما يقرب من 20 دليل من الكتاب والسنه بتحريم التفكيك ده حرام انت انت مكروه فانا عايز اقول ان نفس القضيه السجاره الفرنسيه والدخول على الشهوات تت- يعني تستعبد العبد وتستويه لدرجه ان طبيعته قد يغلط يعمل الغلط فلما العبد يتعود المعصيه العبد يتعود المعصيه ومفيش اللي بيشحنه في الشيبان ها يبتدي بقى الشيبان يغلوه تغلب عليه المعاصي تجيله فتنه اللباسه ازاي والعياذ بالله نسال الله ان يعيننا ويخرج فتنه البحر والزمان يجي لحظه الموت يا حضرات يجي له ابليس في صوره قريب مات له من قبل يقول له اتعرفني؟ قال عقلك من انا؟ يقول له عمي الذي مات العام الماضي جد اللي مات من سنتين عميت اللي مات صاحبي يقول له انا قد مت قبلك وعرفت الحقيقه ان اردت ان تدخل الجنه فمت على دين اليهود او مت على دين النصارى هذه فكره الايه؟ تمام سيدنا احمد بن حنبل الله يرضى عليه وهو ينادى سكرات النوم ابنه عبد الله في جسم ابوه ليه سخن فجاب له ميه ولكن الامر صعب على ابوه سيدنا احمد الله يرضى عليه شوف احمد بن حنبل اللي قول يا بالله سبحان الله 13 سنه سنه عشان يقول كلمه واحده ما قالهاش يعني لو عايز كلمه ما يشتريش بس 13 سنه وكان يعذب بالطاعه في صلاه الجمعه الى ان يغشى عليه في صلاه العصر وكان يعذب ويكتشف ومن حوله يرون عذابه ويبكون فلما يقيم يقولون يا امام كنت تعذب وتضحك ونحن كنا لا نعذب ونبكي من اجلك قال لهم انتم كنتم ترون يد الجلاد اما انا فكنت ارى يد رب العباد شوف العظمه دي كلها ولما حضرته سكرات الموت وثقلت عليه لقيت عبد الله ابنه يقول له قل لا اله الا الله ابدا والله لا اقولها ابدا فقال يا رب ابن خاف لا لصحوة الموت بقى بعد السكرات قال له يا بني لا تثقل على السيد ان ينطق بالشهاده فانت لا تدري اين هو اللي بيموت ده ما تبقاش تسال عليه تسال عليه عشان آه، يعني يبقى الامر ايه؟ قال له امال ايه؟ قال له انا اقول لا اله الا الله والله لا اقول ابدا قال له انت وانا بقول لك انت فانا عرض علي الشيطان بكوب بارد من الماء وانا في شده العطش قل قل قل كلمه الكفر وانا اسفين وانا اقول والله لا اقولها ابدا وانت جنب لا تعرف حاجه ولا كتاب حاجه ولا عارف كده يبقى فتنه الممات فتنه الممات تتحرك واحد بيحكي عنه الامام الغزالي كان طول حياته يلعب شطرنج كش ملك اعمل ملك كش ملك يقول لا اله الا الله يقول شاهد الناس شاهد الناس الملك مات يحكي الملك مات لا اله الا الله سبحان الله واحد فارسي بيحكي عنه ابو الحسن رضي الله عنه يقول كان شغلته بتاع مسدات وكان نصاب ها انا دون انا تريد ها ف يقول لا اله الا الله يقول خمس عن بل يزيد يا ابني لا اله الا الله حياته في المتناهي ونسي الاخره يجب ان لا ننسى امر معادنا ولا ينجينا معاشنا عن معادنا اريد ان اقول في اخر الكلام ما هو شويه انا زي بعض اليومين اللي جايين عندي تسجيلات بتاع خصوص يا ناظر كرمكم الله آه، اريد ان اعظ نفسي واعظكم اولا يعلم الله انني محبكم لله عز وجل الله يرضى عليكم وجعل الله واياكم من الذين تحابوا في الله وتجمعوا في الله وتجالسوا في الله وتزاوروا في الله يحبون بحب الله من احب ويعادون بعداوته من عاد اريد ان انصحكم ونفسي ان نتقي الله ولا تغرنا الحياه الدنيا ولا يغرنا بالله الغرور شكر الله لكم وبارك الله فيكم واشكركم على حسن